اتفقنا منذ أيام بعيد الظهور الإلهي عيد الغطاس كما نسميه والمعمودية كما تعرفون أيها الأحباء هي الاستنارة لأن القديس بولس الرسول يخاطب العبرانيين ويقول بعدما أنرتم بعد ما تنورتم والإنسان لما يولد في المعمودية يصير من بني النور وبني النهار جميعكم أبناء نور وأبناء نهار لسنا من ليل ولا من ظلمة المسيح للمجد هو النور الحقيقي كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم هو النور الحقيقي لما ولدنا في المعمودية صرنا أبناء النور مولودين من نور مولودين من فوق عشان كده فصل الإنجيل النهاردة وفي الأحد القادمة في شهر طوبة الأحد الثالث والرابع الأحد الثاني والثالث والرابع من شهر طوبة التركيز كله على المعمودية كلام المسيح في الإنجيل اللي أنت سمعته دلوقتي متى كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا ما يقصدش العين البرانية دي يعني إيه العين دي بسيطة لكن يقصد البصيرة التي أعطانا إياها نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة يعني عمل المسيح كله انحصر في خلقة الإنسان من جديد والخليقة الجديدة اللي احنا حصلنا عليها هي دي اللي بيتكلم عنها المسيح دي النور اللي جواك إنسانك الجديد الخليقة الجديدة ده النور اللي فيك فالمسيح بيقول إذا كان إذا كان النور اللي فيك يبقى ظلام ثم الظلمة كم وكم تكون انظر لئلا يصير النور الذي فيك ظلام خلي بالك لئلا النور اللي جواك يطفي هذا الأمر يحتاج أيها الأحباء ليقظة شديدة ليه؟ لأن العالم الذي نعيش فيه مملوء من الشر ومن أعمال الظلمة العالم مليان شر فعلا والمسيح للمجد قال بكل وضوح العالم وضع في الشرير وقال عن عن عدو الخير الشيطان سماه رئيس هذا العالم متسلط على العالم كله رئيس هذا العالم فعشان الواحد يحفظ النور الذي فيه هذا الامر يحتاج الى صحو الى يقظه عاوز ما ينفعش انسان غفلان ما ينفعش انسان نايم على نفسه عشان كده لما جه يوحنا المعمدان يكرز بالمعمودية بتاعة التوبة كان بيصح الناس قالوا له انت مين قال لهم انا اللي كتب عنه الانبياء زمان انا صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قوموا سبله مستقيمة صوت بيصرخ لمين لناس نايمة عشان كده بقول لك اذا كان الانسان يقظ صاحي على خلاص نفسه النور اللي فيه يزيد ما يخسش إذا كان الإنسان يغفل أو يهمل أو يتغاضى أو يتناسى أو يجاري العالم ينطفئ النور في داخله طب ولما النور يطفي يعني إيه؟ يعني زي ما يكون واحد عنده عينين كويسة ربنا خلقها له وبعدين أهمل فيها حط فيها يعني يعني تراب آه، وساخة أي حاجة تيجي في العين فتفسدها تطفئها تطفئ النور اللي فيها وبعد كده ما عرفش يبص فتحذير المسيح انظر اذا لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما ده تحذير ليا ده تحذير لكل واحد خد النور ده جواه خلي بالك لئلا ينطفئ النور فاذا انطفأ النور مش هتعرف تروح ولا تيجي واذا انطفأ النور مع- هتلطش تعرف الانسان يعني افرض غمضت عينيك الذهب بيفرق عن الحديد ايه بقى الحديد بيفرق الالماظ والازاز واحد اي حاجه امسكها بايدك وانت مغمض عينك ما زي بعضها بقى لما ينطفئ النور داخل الانسان اللي هي الاستناره للمسيح الدهاني يبقى الانسان مسكين يجول يتلمس خيل عليه كل حاجه يخيل عليه كل حاجة ويفقد قدرة التمييز يفقد قدرة التمييز ودي أكبر حاجة إيه أغلى حاجة في- في جسمك هنتكلم على مستوى الجسد عشان نفهم أكتر إيه أغلى حاجة تخاف عليها في جسمك عيني هي بعد العين في حاجة إيه أغلى حاجة في الحياة الروحية البصيرة اللي بشوف بيها ايه بشوف بيها المسيح انجيل العشية كان لما غاب المسيح عنهم بعد خمس آه، معجزة الخمس خبزات وبقيوا في السفينة لوحدهم وهاجت الأمواج والبحر والريح والبتاع والخطر والخوف اختفاء المسيح بعد عن النظر وبعدين جالهم أول ما جالهم ردت فيهم الروح شافوه وبطرس قال له امشي على الميه قال له تعال ركز عينه في المسيح مشي على الميه اللي هي ايه اللي هي المستحيل وبعدين وبعدين ز- عينه راحت حتة تانية راحت للموج للظروف للمتاعب ابتدى يغرق قال له يا رب نجيني مد يده وكنا بنتكلم على يا اما حضور المسيح اللي اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا وانت تبقى شايفه يا اما غياب المسيح وتبقى ظلمه صحيح ولو لاحظت جميع اعمال الظلمه اللي الواحد يقع فيها ساعات كذبه معناها غياب المسيح افهم دي كويس قوي إذا كان الواحد يعني يبتدي يشترك في أعمال الظلمة كذبة سرقة آه، نظرة بطالة فكر وحش إدانة كراهية آه، زنا نجاسة حقد طمع إيه كل ده غياب المسيح ليه لأننا من ساعة ما المسيح أخذ جسدي وطبيعتي وبقى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا بقى يشاركني في كل حاجة ما خلا الخطية وحدها يعني أقول له إيه تاكل معايا يقول آه تشرب معايا آه أكل شرب تنام هنام تشاركني النوم يقول أيوة تعب بتعب طول النهار تشاركني في تعبي تعب وجلس على البئر في سخار آه برضو الظروف بتضغطني بحزن تشاركني حزني قال نفسي حزينة حتى الموت طب آه، يعني في ظرف كده محتاج ان انا اكذب والف كده وادور تشاركني يقول لي لا لا لا لا, لا. شاركنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها فايه الخطية اللي بيعملها المسيحيين هي غياب المسيح هي انطفاء النور في القلب عادش شايف لأن لو شايف لا يمكن يقدم الإنسان على قضية أنا شايف المسيح قدامي وهمد إيدي أسرق لا يبقى ما دام بمد ايدي يبقى معناها ايه انعمت البصيره مش شايفه عشان كده بعمل اللي انا اللي انا عايزه غاب المسيح عن نظري فتهت كل الحاجات الوحشه اللي انا عم بعملها معناه ان انا مش شايفه قدامي لاني لو شايفه قدامي هتمتع بيه واحط رجائي فيه واتكالي عليه وانظر اليه ولا يمكن احول نظري عنه ولكن لما بشوفوش اعمل اللي انا عايزه انظر اذا لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما ان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلمه كم تكون فاذا كان النور اللي فيك ظلام الجسد بتاعنا جسد مظلم اصلا ليه لانه يعني وقع في التعدي واصبح بطبيعته جسد مظلم فاذا كان الروح اللي فيك والنور اللي فيك ينطفئ الجسد يبقى ايه يبقى جحيم صحيح ازاي اعيش في الدنيا دي انا بعيش باللي جوايا انا عندي نور جوه عايش بيه واحرص عليه احبه قوي واسلك فيه لكن اذا كان النور ده ينطفى فالجسد يصير ظلمه لا تطاق لكن اذا كان النور اللي جوه يملى الجسد يبقى نير جسدك كله يكون نيرا بص الاجساد القديسين يا بختهم يا بختهم صحيح ليه اجساد نيره حتى بعد الموت ايه خرج منها يعني روائح طيب ايات عجايب معجزات من اجساد ميته لا ما تقولش دي اجساد ميته دي دي دي اجساد يعني استنارت كثيرا ما يشتكي الانسان من طغيان الجسد وطغيان الشهوات ليه ما النور اللي جوه تعبان النور اللي جوه كاد ينطفئ فالجسد بياخد فرصه لكن اذا كان الانسان يعيش يعيش فعلا لربنا ويعيش في نور ويتمتع بمعموديته كابن لله ويعرف ان هو ابن للنور جسدك كله يصير نيرا تشتكيش تحس ان يعني يعني الجسد بتاعك ده يبقى ايه هيكل للروح القدس مسكن لله ايه شكوة الجسد ايه سلطان الجسد الصعب وايه الخطايا اللي ضربة العالم كلها لدرجة ان العالم يكاد يغرق في الخطايا ما غياب النور غياب النور لكن تشوف انسان مستنير متمتع بالنور اللي جواه اللي هو الروح القدس اللي فيه اللي مالئ كيانه تلاقي جسده فيه سلام لما القديس بولس الرسول طب ما هم كانوا في اجساد زينا انت فاكر القديسين دول اجسادهم من المريخ مثلا ما نفس الاجساد لكن لما القديس بولس الرسول يقول اقمع جسدي واستعبده ايه تقدر يقول طبعا بنعمه امال انا مش حاصل على الروح القدس جوايا الجسد بدون المسيح يصير مثل اتون نار متقد من غير المسيح يبقى اتون نار ش... نار شهوات لا تنطفئ لكن الجسد بالمسيح لما اعيش بالمسيح بص للقديسين مش مش احنا ابائنا بلا عدد تركوا العالم وسكنوا الجبال والبراري متوحدين و و وتركوا الاب والام والاخ والصديق والزواج والاولاد اه يعني يعني ده مش خيال ده تاريخ لكن ازاي قدروا يعملوا كده ازاي قدروا على الجسد ده لان النور الذي كان فيهم كان يملك على كل الكيان فالجسد بقى ايه جسدك كله يصير نيرا كل جسدك يبقى نير عينك نيره عينك نيره ليه اشوف الشر طب ما انا اللي جوايا نور الظلمه الظلمه في الخارج الظلمه الخارجيه اسمها لكن الجوه جوه نور المعموديه بتاعتك غاليه اغلى شيء تمتلكه في حياتك فرطش فيها معموديتك اللي انت خدتها من المسيح ولادتك الجديدة الخليقة الجديدة أغلى شيء لأن ده اللي يفضل لك جسدك وجسدي سنستودع هذه الأجساد التراب بتبلى في التراب وانت شفت وعرفت وطول ما الواحد بيعيش في الأرض سنين بيشوفه كل يوم يودع فلان ونودع فلان ونحطه في التراب الأجساد كده امال ايه اللي يفضل لك الخليقة الجديدة إنسانك الجديد الغالي البصيرة الروح اللي جواك احرص عليه خاف جدا لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما خاف خاف قوي على نفسك خاف اه طبعا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة افتكرش ان الخلاص هين لان الواحد يقعد يجري ويلعب في العالم ويبقى ممكن الخلاص بتاعك يضيع ممكن النور اللي فيك ينطفئ عشان كده القديس بولس الرسول وصى وصية غالية لا تطفئوا الروح ما تطفيش الروح اللي جواك لأن ده نور نار آه بالعكس خليه يضطرم خلي النور اللي فيك يملى كيانك ينير عقلك تجي لك أفكار ظلمة كده تكرشها ترسم الصليب لأن الصليب قوة الله تمشي الأفكار الوحشة ليه؟ لأن الظلمة تخاف من النور تجي لك أفكار من ناحية إخواتك أفكار زعل أفكار حقد أفكار ضغينة أفكار دينونة لا لا لا لا لا أرسم الصليب والنور اللي جوايا يطرد الظلمة تيجي خيالات نجاسات أو زي لا لا لا لا النور يضيء في الظلمة والظلمة إيه؟ ما تدركوش ليه؟ تخاف يعني ولع النور تجري الظلمه دي مش عاوزه تفكير كتير مش عاوزه فهم كتير لو كان النور الذي فيك مضيء فعلا تهرب منك اعمال الظلمه كلها خاف طب آه يعني خلينا ناخد تدريب عمليه كده مش كل يوم الصبح بتقوم تتعامل مع الميه تاخد شاور تغسل وشك اه كل يوم الصبح بعمل كده كل يوم حلو قوي هذا العمل اجعله تذكار لغسيل الداخل انت مش بتقول اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطية طهرني اوعى تفتكر المعمودية ازالة وسخ الجسد لا ده سؤال ضمير صالح وولادة جديدة بغسل الماء بالكلمة المعمودية غسيل بس غسيل من جوه فكل ما تقرب من المية تغسل ايدك تغسل وشك تغسل جسمك افتكر معموديتك اقول اشكرك لانك غسلتني اشكرك لانك نقيت نفسي اشكرك لانك ازلت النجاسات والوسخات من داخلي طب ده كتير الواحد بيقرب للمية طول النهار تقدر تفتكر تقدر تفكر نفسك كل ما تقرب من المية تفكر في مية المعمودية اللي انت اتخلقت فيها واتولدت فيها واستنرت فيها وأصبحت ابن النور وابن النهار لست من ليل ولا من ظلمة تقدر تفكر كل مرة إن, إن, إن ينبوع الماء الحي جواك وإن الشبع والارتواء فيك وإنك أنت مش محتاج للعالم وإنك أنت مش عطشان لشيء في العالم انظر إذا لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما فإن كان جسدك كله نيرا ليس في جزء مظلم يكون نيرا كله كما أن السرج يضيء بلمعان بص للقديسين كده تلاقيهم فعلا اللي جوه فيهم من نور يعني يعني النعمة على على وشهم طبعا مفيش كلام مفيش كلام لما النعمة تملى الكيان تبص تلاقيها على وجه الإنسان صفحة وجهه النعمة ليها ملامح بكل تأكيد إذا كان إنسان يمتلئ من نعمة تلاقيه وديع تلاقيه وديع متواضع القلب زي سيده لابد أما الصراخ والصياح والغضب والزعاء والصوت العالي ده مش من النعمة وده بقى كتير قوي اقول لك انا اصل يعني ضغط الدنيا عليا كتير فدايما متنرفز دايما متنرفز دايما متنرفز ده مش من النعمة دي مش مش من ملامح النعمة في الإنسان ملامح النعمة في الإنسان تلاقي سلامه كامل لا يضطرب إنسان عايش في سلام إن انقلبت الجبال في البحار سلامه سلامه متكل على الله ففي سلام زينة النفس في الداخل زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن زينة الوداعة طبعا آه، النعمة ليها ملامح ال- الحياة القداسة ليها ملامح بعد عنك حياة الشر ليها ملامح تلاقي واحد على وشه كده يعني غضوب وشه حقود بعد عنك او وشه وملامح وشه في زنا في ايه ده طفحت على الوش اه طبعا امال تفتكر ايه مش روح مش الناس البلد زمان يقول لك كل اناء ينضح ما فيه طبعا طبعا هينضح ما فيه لما يمتلئ من القداسه وشه فيه قداسه لما يمتلئ من المحبه تبص تلاقي في وشه فيه محبه لما يكون قلبه مليان غل ومليان حقد تلاقي الملامح دي على وشه انظر اذا لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما تحذر جدا تحذر جدا اطلب من المسيح بإلحاح شديد أن يسير النور فيك أكثر وأكثر وأن المعمودية اللي فيك والنور الإلهي اللي في داخل نفسك يزداد توهجا ويزداد ضياء كل يوم فينضح حتى على أعضاء جسدك لربنا المجد دائما